خدنا المرة اللي فاتت كلها شرح في مقدمة إنجيل يوحنا أو خلفيات إنجيل يوحنا ما تعاملناش مع النص هفكركم بشوية نقط بسرعة إن الإنجيل ده اتكتب متأخر في آخر القرن الأول واتكتب أساسا للتأكيد على لاهوت السيد المسيح ولأن يوحنا كان الشاهد الوحيد اللي قاعد من جيل الآباء الرسل اتكتب للعالم كله غير موجه لفئة محددة وإن كان يوحنا في الوقت ده كان يعتبر المسؤول عن آسيا الصغرى بكنايسها يوحنا يميل إلى التكرار في أسلوبه الإنجيل ده مليان حوارات طويلة بين المسيح وبين شخصيات أو بين المسيح له المجد وبين اليهود أغلب الأحداث اللي موجودة في إنجيل يوحنا مش موجودة في بقية الأناجيل لأنه كتب إنجيله مش على سبيل التكرار ولكن على سبيل الإضافة بيركز بوضوح على الآب والابن والروح القدس وشخص ربنا يسوع المسيح له المجد ابن الله المتجسد يميل إلى التركيز على النور والحياة والحق ومعاني محددة هيستزيد ويكررها كتير نبتدي عشان ما نطولش زي كل مرة طبعا المقدمة بتاعت انجيل يوحنا دي مقدمة انتوا كلكم يمكن حافظينها من صلاة باكر والكنيسة لقت انها يعني قد كده مهمة خطيرة فثبتتها لنا في كل يوم يقولها الشخص العادي اللي بيصلي صلاة باكر في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله الأول نركز على ليه صلاة باكر يعني على اعتبار أنه بداية يوم بالنسبة للإنسان كبداية عمر يعني الواحد لما يفتح عينه الصبح ده عمر جديد يوم جديد واليوم وحدة الحياة فيبقى بالنسبة له عمر جديد فبيراجع فيها كل البدايات فلا بد أن يبدأ الإنسان بالله فعشان كده تقابله كلمة في البدء كان الكلم كأنه يعني الواحد عاوز ينتبه أنه أول كل حاجة لازم يبقى ربنا وبعد كده هنلاحظ أنه يقول به كان كل شيء يبقى طول اليوم الواحد عايش بربنا وبغيره لم يكن شيء مما كان يبقى ما فيش ولا حاجة هتتعمل من غير ربنا فعلى المعنى التأملي يعني الكلام ينطبق على حياة الإنسان شخصيا أن ربنا بداية يومه وبداية حياته وبه يكون كل شيء وبغيره لا يكون شيء وفيه كانت الحياة والحياة نور الناس وكل المعاني دي مناسبة جدا لذاكر يوم جديد عشان كده تلاحظوا حتى ان الكنيسة تحط قطع للرد على الانجيل في صلاة باكر فتقول له ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتي للعالم اتيت للعالم بمحبتك للبشر لكن لما كتب معلمنا يوحنا في البدء كان الكلمة اولا تلاحظوا انه مش بيقول في البدء كانت الكلمة يعني العربي الفصيح المفروض تبقى في البدء كانت كلمة مؤنث في اللغة العربية لكن لأن كلمة الكلمة لا تعني خالص اللي هي الكلمة المركبة من حروف لا لا تعني كده وأصلها كلمة اللغوس و واللغوس مش مقصود بيه برضو كلام حرف وإنما كان كلمة الكلمة دي مفهوم سائد يوناني عن النطق النابع عن العقل او العقل الناطق مش بس للانسان للكون كله بمعنى كلمة اللوغوس كانت موجودة في الفلسفة قبل المسيحية كلمة اللوغوس موجودة في الفلسفة اليونانية قبل المسيحية وكان مفهوم العامة عنها انه مقصود بيها الطاقة المحركة للحياة الطاقة المحركة للكون كله يعني كلمة اللوغوس موجودة عند الشخص اللي قبل المسيحية في اللغة اليونانية على ان في طاقة في حاجة بتحرك الكون تسميها طاقة تسميها كيان تسميها عقل تسميها منطق في حاجة بتحرك الدنيا هي أساس الحياة اللي تلاحظوا ان بولس الرسول بناء على نفس الفلسفة يقول في سفر الأعمال يستشهد بأحد شعراء اليونان اللي قالوا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد هو هنا كانوا بيتكلموا عن اللوغوس ان اللوغوس ده اصل حياة الخلائق كلها واصل الحركة في الكون كل اكشن مرتبط بيه واصل الوجود في كل حاجة فالكلمة دي طبعا في في اللغة العربية ضعيفة جدا في تحديد المعنى المطلوب منه يعني لا يقصد بها ابدا انها كلمة من حروف يعني لكن نقدر نقول او نقربها للفكر العربي او الفكر المصري انه تلاحظوا انه في الشرق يقول لك الراجل كلمة الراجل كلمة يعني ايه يعني قد كده كلمة الشخص تعبر عنه لدرجة انه حين يتكلم هذا الشخص تعرف وكان في المفهوم اليوناني برضو يقول تكلم لكي أراك ده أظن أفلاطون كان قالها يعني طول ما أنت ساكت أنا مش شايفك أو مش عارفك أو مش فاهمك أول ما تبتدي تتكلم يحصل التواصل بيني وبينك فأبتدي أشوفك أشوفك أو أعرفك من كلامك فالكلمة مقصود بيها مش مجرد النطق العادي ولكن الكيان المنطوق أو التعبير الكلي عن الإنسان الإنسان ممكن يبقى كيان مصمت غامض إلى أن يتكلم فتصير كلمته هي تعبير عن وجوده أو مولودة منه أو امتداد ليه برضو ممكن نقول أنه الكلمة بنت العقل بمعنى انه في حاجات في عقل كل واحد ما بتطلعش غير بالكلمة لكن الكلمة مش مختلفة كتير عن العقل لان كلمته معبرة عن عقله المهم ان يوحنا حب يتعامل مع هذه اللفظة المعروفة والمشهورة يونانيا كلمة اللوغوس فحب يتكلم معاهم بلغتهم فقال لهم ايوه في لغز في طاقة محركة للكون في كيان ما انتم مسمينه لوغوس هو المسؤول عن حياة البشر وعن حركة الخلائق وعن وجود كل شيء لأن هتلاحظوا بعد كده يقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان وهذا الكلام يمشي مع الفكر اليوناني الفلسفي ان في لوغوس ورا كل حاجه عارفين بالبلدي نقول ايه في منطق ورا كل حاجة المنطق ده كان معبر عنه بكلمة لغز لكن هو حب يفهمهم ان هذه الطاقة الغير معروفة عندهم اللي هي اصل الوجود واصل الحياة واصل الحركة هي معرفة عندنا كمسيحيين بأنها كلمة الله يعني منسوبة للإله لله الواحد والكلمة بعد كده يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا يعني القصة هتبقى غامضة في أول كام عدد في نص الإصحاح عدد 14 هتتحل المشكلة هيبان كويس قوي إنه بيتكلم عن إيه؟ عن المسيح له المجد الإله المتجسد اللي هو أصل الحياة وأصل الخلائق وأصل الوجود اللي هو اللوغوس الغامض اللي ما كانش حد عارف يتعامل معاه ولا يفهمه صار جسدا وحل بيننا صار جسدا يعني صار انسانا فبقينا نقدر نشوفه ونتعامل معه آه كلمة في البدء هنا تلاحظوا انه كأنه بيعمل كونتراست مع سفر التكوين لان سفر التكوين يبتدي كمان بكلمة في البدء خلق الله السماوات والارض لكن كل الاباء وقفوا في الحته دي وقالوا لا ده الفرق كبير قوي بين في البدء بتاعة موسى بتاعة سفر التكوين وبين في البدء بتاعة يوحنا ليه؟ خلي بالك عشان ما نتلخبطش في البدء خلق الله السماوات والأرض دي أول آية في الكتاب وهي تعني بدء الخليقة يعني بداية الزمن لكن في البدء بتاعة يوحنا تعني بداية ما قبل الزمن لما المسيح يقول أنا هو الألف والياء أنا هو البداية والنهاية هنا البداية لا تعني زمن ولا تعني خليقة محددة لا تعني أنه أصل كل شيء لكن ملوش بداية فهنا في البدء مقصود بيها أنه قبل البدء أو قبل الزمن كان الكلمة قبل أن يوجد شيء كانت الكلمة فهنا نفرق بين في البدء بتاعة سفر التكوين دي بدء الخليقة أو بدء الزمن غير في البدء بتاعة إنجيل يوحنا دي ما قبل الزمن في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله الأولانية تؤكد على وجود الكيان اللي اسمه الكلمة ده تقنوم الكلمة لكن ممكن يبقوا كده في إلهين فلازم يقول كان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله يعني ايه الكلمة كان عند الله هنفسر ببساطة وإن كان المعنى أعمق جدا من أن يفهمه إنسان يعني أغلب الآباء لما يشرحوا الحتت دي يقولوا بصوا من الآخر كده محدش يحاول يجيب كل الأسرار لأن احنا بنتكلم في اللاهوت في اللاهوت يعني إيه؟ يعني أنت بتتكلم عن طبيعة ربنا مين دخل طبيعة ربنا وشاف فاحنا بنحاول نفسر او نعبر باسلوبنا البشري المحدود عن حقائق لا يدركها عقل انسان لكن معنى كده ربنا ما يتعرفش لا يتعرف ولكن معرفتنا عنه تظل دائما اقل جدا مما هو عشان كده معلمنا بولس يقول الان اعرف بعض المعرفه ده بولس بجلاله قدره يعني هو نفسه يقول انا ما اعرفش غير شويه قد كده كل اللي تعرفه ده انت طلعت السماء واتفرجت امال احنا نعرف ايه عشان كده يقول هذه هي الحياة الأبدية كلها أن يعرفوك فسر معرفة الله لا يمكن فهمه فهما بشريا كاملا اللي يقول أعرف ربنا معرفة كاملة يبقى ملوش حق واللي يقول ما اعرفوش خالص برضه يبقى ملوش حق لأن ربنا بيعرفنا بنفسه لكن هذه المعرفة ستظل فيها تساؤلات كثيرة وستظل أعلى من مستوى التفكير احنا بنبسط بنشرح بندي أمثلة ولكن كل ده هيبقى قاصر عن الحقيقة كاملة زي ما نقول ايه الكلمة كان عند الله يعني كلمتك انت كإنسان جوه عقلك يوم ما تطلع من عقلك على لسانك هي اساسا في البدء عند الله فاهمين الفكره بمعنى انه احنا هنتعرض لما يقول الكلمه صار جسدا الى ان الناس هتبص على ربنا يسوع المسيح وتقول ده مولود امتى من كام سنه فهيتقال لهم لا الحقيقه ده مولود قبل كل الدهور فيقولوا لا ما ينفعش طب كان فين اساسا فنقول له الكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله بمعنى ان وجود الابن او الكلمه لم يكن وجودا مرتبط بعمر المسيح على الارض خالص انما المسيح كاله ككلمه الله مولود من الاب قبل كل الظهور شوفوا التعبير ده اللي صاغوه في القرن الرابع عشان يشرحوا نفس الفكر مولود من الآب قبل كل الدهور هي نفسها الكلمة كان عند الله يقولها يوحنا نفسه بطريقة تانية في رسالة يوحنا الأولى يقول إيه الذي كان من البدء هي نفس البدء دي بتاعة رسالة يوحنا هي نفسها بتاعة إنجيل يوحنا البدء هنا مقصود به قبل أن يوجد شيء قبل كل الدهور الذي كان من البدء هو الذي رأيناه ولمسناه وسمعناه من جهة كلمة الحياة هنا يسميها كلمة الحياة فإن كلمة الحياة أظهرت ونشهد ونخبركم فالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن برضو استخدام لفظة عند أن الابن الكلمة كان عند الله الله هنا طبعا مقصود بها الآب السماوي وكان الكلمة الله هنا مقصود بها كان الكلمة إلها مساويا لله في الترجمة اليوناني تلاقوا الله هنا غير معرف بأل ليه؟ لأن كان الكلمة الله ممكن توقعنا في اثنين آلهة في تعدد آلهة أو في إلغاء واحد منهم يعني المسيح أو الكلمة والآب واحد بمعنى أنه ده اسم لنفس الشخص ودي بدعة اسمها بدعة سابيليوس سابيليوس قال ايه معلش انتوا هتلاقوا النهاردة الكلام صعب شوية شوية شوية هتلاقوا الحكاية فيها بقت سهلة وهنعيد ونزيد سنة كاملة في انجيل يوحنا ربنا يديكم الصحة والعمر يدينا معاكم لغاية ما تلاقوا الحكاية بقت سهلة سابيليوس قال ان الله واحد طب ما احنا بنقول الله واحد ما اختلفناش قال الاب والابن والروح القدس هي اسماء خلي بالكم بقى أسماء لنفس الشخص قلنا له لا الله واحد صحيح بس الأب غير الابن غير الروح القدس هنا غير لا تعني مختلف في الطبيعة لكن مختلف في الشخصية اللي هي بنعبر عنها بتعبير لاهوتي أدق في الأقنومية في الأقنومية يعني إيه؟ يعني الله واحد صح ما اختلفناش في دي لكن ما, ما كانش أب في العهد القديم وابن وقت المسيح وروح قدس بعد المسيح لا الأب والابن والروح القدس موجودين في العهد القديم وموجودين في العهد الجديد وموجودين لآخر الظهور لأنه قال كده قال كنا بنسمى الله الواحد أب زمان وقت المسيح سمينا ابن وبعد كده نسميه روح القدس الكنيسة قالت له لا حرمته قالت له ده تعليم غلط الله واحد مميز إلى أب أصل لكل الوجود ناطق بكلمته بين قوسين الابن حي بروحه بين قوسين الروح القدس ولم توجد لحظة أبدا ما كان كان فيها الآب غير بعيدا عن الابن والروح القدس أو فيها الابن وما فيش الآب والروح القدس أو فيها الروح القدس وما فيهاش الآب والابن واضحة شوية الحتة دي إننا كنا بنقول الله واحد لا نلغي تميز الأقانيم طبعا الآية دي أصلها ليها كتب فإحنا كده بنكروت لكن احتملوا إحنا بس عاوزين نلمس المعاني المقصودة في البدء تعني قبل بداية كل شيء عشان كده المسيح يقول أنا هو البداية وفي ناس تقول ليه يوحنا استخدم كلمة الكلمة ليه ما ابتداش بكلمة الابن على طول هتلاحظوا بعد كده أغلب استخدام إنجيل يوحنا لوصف السيد المسيح كان يستخدم لفظة الابن الابن دي اللفظة المشهورة عن المسيح التوصيف المشهور بتاع يوحنا عن السيد المسيح لكن بدأ بالكلمة ليه أولا في رؤية 19 يوحنا سمع اسم المسيح له المجد في السماء اسمه كلمة الله والرؤية سبقت كتابة إنجيل يوحنا عكس الترتيب اللي في إيدينا سفر الرؤيا يظن أنه كتب قبل كتابة إنجيل يوحنا بعدة سنوات فهو سمع التمجيد في السماء لكلمة الله للمسيح كلمة الله فحب الكلمة دي في سبب تاني انه عاوز يركز على ان الكلام اللي هيقوله المسيح امتداد لوجوده عشان كده لو تقبل كلام ربنا تبقى قبلت ربنا فده معنى مهم قوي هيمشي معانا في حتت كتيرة قوي في انجيل يوحنا المعنى الثالث والهام برضه انه كان بيخاطب عقلية يونانية فلسفية عاوز يبتدي معاها من ارضية مشتركة يعني ايه هم عندهم حاجة اسمها اللغز يقول لهم صح في لغز واللغز ده موجود من الازل يقولوا اه ماشي واللغز ده موجود عند الله يقولوا له طب وماله واللغز هو نفسه ربنا يقولوا طب وبعدين واللغز صار جسدا يقولوا استنى بقى هنشوف ايه اللغة السارة جسدا دي فاهمين يبقى الحتة الأولانية بالنسبة لنا احنا صعبة جدا كمصريين دلوقتي ليه لأن الفلسفة دي مش مش مشغولين بيها لكن في زمن كتابة الإنجيل كانت هذه اللغة مش صعبة لأن طبعا هو مكتوب يوناني أصلا إنجيل يوحنا الفكر اليوناني كان يقبل هذا ان في لغوس وبه نحيا ونتحرك ونوجد وفي اله مجهول محدش عارفه اللغوس عند الله تمشي واللغوس هو نفسه ربنا تمشي المهم ان احنا يعني هندخل على ما بعد كده ونبقى نرجع لها بعد شوية لما عصبت تهدى هذا كان في البدء عند الله طب ما انت قلتها تاني دي ميزة من ميزات معلمنا يوحنا هتلاقوا المعنى اللي عاوز يكرره او يركز عليه يكرره ما انت لسه قايل الكلمة كان عند الله والكلمة كان الله وفي البدء كان الكلمة ولخص الجملة كلها في اللي بعدها هذا اللي هو الكلمة كان في البدء عند الله ما قالش حاجة زيادة في البدء هي في البدء وعند الله هي عند الله وهذا هو الكلمة اللي كان بيتكلم عنه من الأصل لاحظوا اسلوب يوحنا كده يميل الى التكرار للتاكيد كلمه كان هنا في اللغه اليونانيه مش مقصود بها كان الزمنيه مقصود بها في الاصل اللغوي الكينونه الكينونه يعني ايه يعني تقدر تقول في البدء الكلمه موجود دائما كان هنا لا تعني انه كان ومشي مثلا لا دي تحتمل في اللغة العربية كان وبقى لا هنا كان تعني انه دائم الكينونة او دائم الوجود او مستمر في الوجود منذ الازل وبلا نهاية ده برضه في الاصل اللغوي بتاعها لان كان قاصرة لان كان تحتمل في العربي كان وصار فاهمين لا في الأصل اللغوي اليوناني ما تحتملش صار هنا هنا كان معناها أنه دائما وأبدا سيظل موجودا كل شيء بيه كان يبقى في الأول بيتكلمنا عن اللوغوس اللي لسه ما حدش اتعامل معاه مصمت كده داخل داخل قلب الله لا يعرفه أحد أو بتعبير يوحنا بعد كده الذي هو في حضن الآب يعني في الأول اللوغوس ده ما كانش حد يسمع عنه ولا يدري بيه كان عند الله الآب لكن أول أكشن بان, بان للكلمة أن به كان كل شيء هنا كان بمعنى صار أو ظهر كل شيء يعني كل خليقة ما على الأرض مهما كان عمرها جماد أو حيوان أو نبات أو إنسان به وبه تترجم في الانجليش الدقيق through him مش by him يعني به وفيه مع بعض يعني ايه يعني بايد المسيح كانت كل الخلائق وفيه يعني ايه مفيش خليقة خارجة عنه مفيش خليقة مش مرتبطة بيه ايا كان عشان كده ابائنا يحبوا الخليقة يحبوا الطبيعة ونحب البيئة الاصل كده ونشوف الطبيعة كلها بتسبح ليه؟ لأن في ارتباط بين الشجر وربنا، بين الحيوانات وربنا، بين البشر، بين الجمادات. الكل به وفيه وفي بولس كمان يزود عليها في حتة لو عايزين تتعقدوا وله قد خلق. تلاقوها في كلوسي. به وفيه وله قد خلق. ثلاث حروف دول يمشوا مع فكرة الخلق. فلما يقول به كان كل شيء دي عقيدة أساسية في الإيمان المسيحي أن كل شيء مخلوق بيد الله هتقولوا لي طب ما دي حاجة بسيطة كلنا قابلينها النهاردة في الغرب مش قابلينها النهاردة في الغرب في ناس ملحدين كتير قوي بتقول لهم الدنيا دي طلعت ازاي يقول لك كده يعني ايه كده يا عم كده هقول لك كده ما حدش عملها لا ما حدش عملها وهم مقتنعين بكده وبعضهم علماء بينما احنا كلنا كناس شرقيين نحس ان الفكره دي ساذجه قوي يعني ازاي حاجه طلعت كده هي الترابيزه دي طلعت كده ما واحد عملها يبقى الدنيا دي كلها مش ممكن تكون طلعت كده لكن هم عشان بيرفضوا ربنا يا اما بيتهربوا من الحته دي يا اما يقعوا مع داروين في شويه تطور ويقول لك طلعت الدنيا من بعض وأصلها إيه يقعدوا يتفلسفوا شوية عشان يزوغوا بره كلمة به كان كل شيء أما احنا إيماننا المسيحي أن الله هو الخالق وأن كل شيء خلق ما طلعش كده خلق بإرادته بكلمته خلي بالكم بحتة بكلمته دي بكلمته يعني بالمسيح له المجد هتقولوا لي يعني الاب خلق ولا الابن خلق ولا الروح القدس خلق في ايات تقول ان الاب هو اللي خلق وفي ايات تقول ان الابن هو اللي خلق زي دي به كان كل شيء وفي ايات تقول ترسل روحك فتوج تجدد او وجه الارض او تخلق وجه الارض الحقيقه كيرلس الكبير حللنا الاشكاليه دي في تعبير بسيط قال كل شيء من الاب بالابن في الروح القدس حطها لنا في صياغه كده عشان تريحنا يعني الدنيا دي اتعملت ازاي تقدر تقول الدنيا دي اتعملت من الاب بابنه الوحيد في الروح القدس لو قلت الابن خلق صح لو قلت الاب خلق صح لو قلت الروح القدس خلق صح الخلاص تم ازاي من الاب بالابن في الروح القدس ويمكن دي بتبان اكتر ليه انه كأن الاب منه خلاصنا ارسل ابنه الوحيد والخلاص تم بالابن الوحيد ربنا يسوع المسيح له المجد ونأخذ هذا الخلاص ونتمتع به في الروح القدس الساكن فينا واخدين بالكم لكن هي في الاول وفي الاخر تقولها ببساطة تقول ربنا خلصنا اه ربنا خلصنا لكن عاوز تغوط وتجيب التفاصيل ماشي من الاب بالابن في الروح القدس كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان برضو دي احد اساليب يوحنا اللي هنتعود عليه يقول الشيء وضده لتثبيت الفكر كل شيء به كان يعني مفيش حاجة في الدنيا ربنا مش متدخل فيها وبغيره لا يوجد شيء مما كان هي نفس الفكرة برضه بس هو هنا بينفي وجود الضد يعني لا يمكن توجد شيء او يحدث شيء بعيدا عن الله وترتيب الله وكل المعاني دي مش صعبة على الفكر اليوناني القديم اللوغوس يعمل كل ده اه ماشي وبولس يقول شعراءكم بيقولوا به نفس التعبير هنا به كل شيء نحيا ونتحرك ونوجد والثلاث كلمات دول ثلاث مفاهيم فلسفية ضخمة احنا بناخدها كده ببساطة نحيا ونتحرك ونوجد بالنسبة لليوناني كان كل كلمة يفلسفها ويدخل لأعماق فيبقى الحياة اللي فيا وفيك أصلها المسيح والحركة أصلها المسيح والوجود كوجود أصله سيدنا ربنا يسوع المسيح له المجد ده كان التفكير فهو المعاني هنا عميقة شوية لم يكن شيء مما كان طيب هو اتكلم عن الخلائق او وجود الخلائق الاول اتكلم عن الكلمة كأقنوم داخل قلب الله او داخل الاب السماء مولود من الاب قبل كل الدهور وبعدين تاني خطوة اتكلمنا عن الكلمة حين خلق اوجد خلائقه ثالث قضية يطرحها ان مش بس وجود الخلائق لان في الخلائق وجود احيانا جامد صامت لا كمان في حياة في الخليقة هو أيضا سر الحياة فبعد ما قال به كان كل شيء كوجود دخل على فيه كانت الحياة هنا برضو الحياة عادة الحياة لما تيجي في إنجيل يوحنا تساوي بين قوسين الحياة الأبدية عشان نتفق من الأول كده عشان معانا زمن مع بعض لما نقول كلمة الحياة في ذهن يوحنا اللاهوتي لا يقصد الحياة كم سنة اللي على الأرض ليه؟ لأن هو بيتكلم عن خطة البشرية كلها لما ربنا خلق الإنسان ما كانش فيه موت كان الإنسان مخلوق ليعيش بس مفتوحة كده تاخدوا بالكم احنا في أول قداس نقول إيه يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد في بعض التعبيرات لمنسوب الباسيليوس طبعا تقول الذي جبل الإنسان للخلود فربنا لما خلق الإنسان خلقه ليعيش ما كانتش مقفولة بحتة الموت ده الموت دخل للعالم فاهمين المعنى فمن الأصل الحياة الأبدية كانت هدية ربنا للإنسان هو اللي رفضها بالخطية فرجع المسيح اداها له تاني بالخلاص والفداء فيه كانت الحياة إن أصل الحياة أو مصدر الحياة مرتبط بالله فالنفس اللي طالع وداخل في كل واحد فينا ده مصدره ربنا والتفكير اللي بتفكر فيه مصدره ربنا وجودك ككيان مصدره ربنا المعاني دي عميقة جدا يعني انت مرتبط بالله ارتباط وثيق جدا دون ان تدري شوفوا بقى لو الكلام ده تقوله كل يوم في صلاة باكر الصبح تحس انك انت اتجاوز واقول امتداد كده لله بس ما حدش يفهمها غلط يعني ايه يعني في ارتباط وثيق بينك وبين ربنا هو اصل حياتك اصل وجودك اصل حركتك كل حاجة فيك مرتبط بيه كل عمل هتعمله مرتبط بيه عشان تحرك ايدك ولا رجلك الطاقة دي منه فاهمين المعنى فلما تبتدي يومك بهذا المعنى العميق انك تحس انك قلبا وقالبا جوه ربنا وملك ربنا هيبقى يومك مختلف لكن لما تبقى مبتدي كده بالاكل والشرب والتفكير في هموم الدنيا فصلت نفسك عن الله دون ان تنفصل عنه لأنك لا يمكن هتخرج عنه فاهمين؟ لأن هو به كان كل شيء وفيه كانت الحياة لكن أنت ما بقتش دريان بيه ما بقتش حاسس بيه لكن لو أدركت أن ارتباطك بيه فقال له فضلت يا رب أدور عنك في كل حتة وفي كل كتاب وفي كل فكرة وكنت عني بعيدا جدا وفي الآخر اكتشفت انك كنت قريب ليا جدا كنت في اعماقي قريبا ليا اكثر من نفسي وانا مش دريان يعني الحكاية اكتشاف ان الواحد يكتشف ان ربنا قريب منه جدا وانه حياته كلها مرتبطة بربنا لكن مش واخد باله هو مشكلته انه مش واخد باله فهنا بيقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس كلمة النور دائما تعني برضو في إنجيل يوحنا عادة ما تعني الاستنارة اللي هي المعرفة يعني مش مقصود بيها النور الحرفي لأن إيه نور الناس يعني مش الشمس يعني لكن نور الناس معناها ال... الاستنارة عند الناس إن يعني الناس تتنور يعني فالحياة مدخل لمعرفة الله خلي بالكم احنا دخلنا كده في أربع قضايا ورا بعض وقضايا فلسفية لاهوتية ضخمة جدا احنا مش هنلمسها بس أولا أقنوم الكلمة مولود من الآب قبل كل الظهور اثنين أصل الوجود به كان كل شيء هو مصدر وجود كل الخلائق هو الخالق ثلاثة مصدر الحياة فيه كانت الحياة أربعة مصدر المعرفة الوجود الحياة النور اللي هو المقصود بها المعرفة يبقى كل القضايا الكبيرة دي مرتبطة بالكلمة طب ده الكلمة الواحد احنا مش عارفينه عشان كده الكلمة صار جسد فاهمين الفكرة؟ عشان كده لما يقول الكلمة صار جسدا يقول الحياة أظهرت تمشي يقول النور ظهر تمشي يقول الوجود ظهر تمشي بمعنى ان كل اللي كان في الكلمة حين يتجسد الكلمة قدام عينينا ويبقى قدامنا كده كل حاجة كانت صعبة وعسيرة عن الإدراك تبقى سهلة نمشي فيها حتة حتة تاني في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان ولم يكن شيء بغيره مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة هنا بقى أول تحدي احنا لغاية دلوقتي الدنيا ماشية حلوة كده وخطوة بتسلم خطوة لكن المرة دي لقينا ايه في حاجة وقفت النور يضيء وفي ظلمه لكن الظلمة لم تدركه ولم تدركه بمعنى ما تغلبوش ما تاكلوش ودايما تلاحظوا كده لما تبقى أوضة ضلمة وتدخل شمعة منورة تلاحظ انه النور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه يعني ايه يعني عجيبة وكبيرة وكتيرة الا ان الشمعة الصغيرة دي الظلمة ما تقدرش عليه ببساطة يعني ببساطة المعنى مقصود بيها ايه ان معرفة الله ستصطدم بظلمة الخطية او بظلمة الجهل بالله ولكن نور المسيح نور اللوغوس المعرفة الإلهية اللي جاية لنا من خلال الكلمة ستنير الظلام والظلام لا يمكن أن يتحداها إلى المنتهى بمعنى نسيب الإنجيل شوية ونحكي في حتة تاني دلوقتي موضوع معرفة الله ده برضو موضوع عليه علامة استفهام كبيرة قوي احنا قلنا حتة منه في الأول هل نعرف الله أم لا نعرفه نحن نعرف الله ولكن معرفة غير كاملة متفقين على الصياغة دي وكل ما نقرب من ربنا نعرفه أكتر وتفضل برضو المعرفة غير كاملة لأن هو غير محدود وإحنا محدودين طيب السؤال الثاني إزاي نعرفه الأول حدود المعرفة عرفنا اتفقنا عليه إزاي نعرف الله ببساطة كده مين يقدر يعرف الصغير يعرف الكبير ولا الكبير يعرف الصغير طبيعي الكبير يعرف الصغير وعشان الصغير يفهم الكبير او يعرفه لازم الكبير يتقدم ويخاطب الصغير بلغته ماشي المبدأ ده مقبول طبعا مين الصغير ومين الكبير عند ربنا هو ربنا الكبير واحنا صغيرين قوي فاول اقتراب من الله نحو الانسان كان من خلال الخليقه يعني الله عرف نفسه لأحباء البشر لأنه من الأول محب للبشر من خلال الطبيعة بحيث أن الإنسان الطبيعي قبل المسيح وقبل ما يكون في كتاب مقدس خالص من خمس تلاف سنة كان ممكن يقول في ربنا ليه شايف سما فوق راسه أقمت السماء لي سقفا شايف أرض ثابتة تحت رجليه وشايف حيوان بيخضع ليه وشايف حكمة في قيادة الكون وشايف حاجات كتيرة قوي تنطق بوجود ربنا فأول درس للبشرية في معرفة الله هو الخليقة اللي يقول عنها داود السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر عمل يديه أول كتاب استلمته البشرية من الله هو كتاب الخليقة وهذا الكتاب يتمتع به كل البشر في كل العصور يبقى أول كتاب مفتوح تقرأ فيه عن ربنا وتتعلم فيه سر ربنا هو كتاب الطبيعة بمعنى أنك ممكن الطبيعة تعلمك أن ربنا رحيم وممكن الطبيعة تعلمك أن الله قادر وممكن تعلمك أن الله حكيم وقبل ده كله الطبيعة هتعلمك أن الله موجود وهتعلمك أن الله خالق والله مدبر كل الدروس دي موجودة في كتاب الطبيعة اللي هو مقصود بيها خلقة الإنسان وده المعنى اللي قاله بولس الرسول في روميا واحد لما اعتبر الوثنيين ملهمش حق في عبادتهم للأوثان وقال هم بلا عذر طب ليه؟ طب دول ما حدش اداهم كلام لا موسى جالهم ولا ابراهيم قابلهم ولا ربنا يسوع المسيح اتقابلوا معاه قال لا لأن أمور الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم بمصنوعاته قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بالعذر يعني كان ممكن الناس تشوف قدرة الله ووجوده وعمله من البداية من خلال المصنوعات اللي عملها فاهمين الحتة دي؟ هتلاقوها في روميا واحد فأول درس اللي هو أن النور جاءنا معرفة الله جاية لنا من خلال درس الطبيعة نتأمل في الطبيعة تشوف ربنا وهكذا دخل كثيرين إلى معرفة الله من خلال الطبيعة في ناس كثيرة قربت من ربنا لغاية النهاردة أنت لما تقعد قدام البحر تحس إنك عاوز تكلم ربنا ليه؟ حتى المزمور يقول عجيبة هي أمواج البحر شوف بعدها يقول إيه بل عجيب هو الرب في الإعالة إيش جاب دي لدي ما هو أمواج البحر العجيبة دي بتقول إن اللي عملها أعجب فاهمين الدرس ماشي إزاي عجيبة هي أمواج البحر بل عجيب هو الرب في الأعالي فاللي بيقعد في الصحراء في الواسع في السماء في الأرض في البحر في الخضرة بيحس بأنه في حضرة الله انه ده البيت الكبير اللي عامله ربنا فبيشوف فنه ورحمته ومحبته ده الدرس الاولاني للاسف الدرس ده ما اتفهمش فربنا اضطر لسه عاوز ينور الناس لان ضوء الضلمه القاعده الضلمه ما تغلبش النور لكن في صراع بين الضلمه والنور فبدا اللوغوس كلمه الله يخاطبنا بشكل اوضح هو خاطبنا الأول من خلال مصنوعاته هيخاطبنا مرحلة أخرى من خلال كلمته هيتكلم كلام يتسمع وكلام يتقري وكلام يتسجل عليه ودي أول آية تلاقوها في رسالة العبرانيين بأنواع وطرق شتى كلم الله آباءنا بالأنبياء وكلمنا حديثا في ابنه اللي هي مترجمة اللي أنا بقوله ده العربي هنا يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق شتى كلمنا حديثا في ابنه يبقى المرحلة الثانية اللي بنسميها الإعلان الكتابي يعني أصبح في كلمة مكتوبة مسموعة من قبل الله الكلمة دي لها أنواع وأشكال يعني إيه نبي نقلها سمعوها من على الجبل رؤى أحلام المهم أن في خطاب واضح ومفتوح بين الله الخالق والمازال مجهول إلى البشرية المحرومة من معرفته اللي هي مرحلة الكتاب المقدس بقى العهد القديم بأنواع وطرق شتى كلم الله أبائنا النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه الناس بتقرب وتستنير ونسمع بقى داود يتكلم مع ربنا وأيوب يتكلم مع ربنا وأرميا يتكلم مع ربنا العلاقة بقت إيه مفهومة شوية بقى ربنا ده مشخص واضح وبقى الناس بتعرف تتكلم معاه وتتعامل معاه قبل كده كانوا تايهين كانوا تايهين ومع هذا مع الوضوح ده ان كلام ربنا بقى واضح وبيتكلم بشكل مباشر الا انه الجميع ها زاغوا برضه زاغوا يعني تاهوا في معرفته زاغوا يعني مش لاقيين السكة وفسدوا بالتالي لأن معرفة الله مرتبطة بالفساد يعني لو ما عرفتش ربنا تظل في فساد لو عرفت ربنا تتنقى توصل الأبدية فالجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله طب وبعدين يا رب لا نافع معاهم طبيعة كتاب مفتوح ولا نافع معاهم كتاب مقروء وبعدين كلمتك يا الله لم تفهم بعد فاضل ايه الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأيناه خلاص بقى ما عادش في مجال تقول مين اللي عمل الدنيا طب اتعملت كده ليه هو قال كده ولا ما قالش طب كلامه مقصود بيه ايه المرة دي وجها لوجه في لقاء واضح مع الله هو ربنا نفسه اللي بقالك آلاف السنين كإنسان تايه في معرفته جالك في بيتك وفي توبك وفي لغتك وفي عالمك عشان تعرفه كما تعرف نفسك واضحة الفكرة دي ودي بقى الدرجة اللي تميز المسيحية يعني الحتتين اللي فاتوا في ناس كتيرة تقولهم لكن نمرة ثلاثة دي بتاعتنا احنا بس أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ده الإعلان المميز للمسيحية دي البشارة المفرحة أن الكلمة الخالق لم يخلقنا فقط ولم يتكلم معنا فقط وإنما جاءنا عالمنا بنفسه ودول ثلاث مراحل مهمين جدا وتلاحظوا في كل قداس لازم نحكي الثلاث مراحل لو فتشتوا في كل قداس هتلاقونا لازم نتكلم ان ربنا خلق وربنا اتكلم ولسه بيتكلم لغايه دلوقتي وربنا تجسد واتى إلينا ده ملخص معرفتنا بالله النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه الظلمة لم تدركه ده موضوع طويل بقى ان المعركة بدأت بين النور والظلمة ودول كلمتين هيملوا انجيل يوحنا وهتلاحظوا انه المسيح بي بي له المجد بيتكلم عنهم كأنها معركة واضحة في مملكة النور تتبع المسيح وفي مملكة الظلام تتبع عدو الخير فيجي مثلا قرب ساعة صليب يقول إنها ساعتكم وسلطان الظلمة ويجي يقول لهم في حتة تاني النور الحقيقي الآن يضيء ويتكلم يقول أنا هو النور من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة اللي هي نفس الكلام اللي هنا هتلاقي الإنجيل بتاع مليان عن الكلام عن النور وهنا النور مقصود بيه معرفة الله ومعرفة الله الحقيقية تخلي الواحد منور منور دي يعجز الإنسان عن شرحها ليه؟ دي حالة روحية فيها بهجة وفيها فرح وفيها سلام وفيها الدنيا صغيرة قوي وفيها كل حاجة تتخيلها جميلة حين تلمس هذا النور اللي هي مقدمة الحياة الأبدية والسعادة الأبدية اللي مستنيانا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه الكلام هنا كله لاهوتي صرف لأنه بيتكلم عن الله الله الكلمة نحط نقطة بقى وننزل للعالم كان إنسان شوفوا الفرق كبير إزاي فرق كبير قوي ليه وعمال يقول كان الكلمة عشان يميز هنا التمييز واضح جدا أن المسيح لا يمكن أن يقال عليه إنسان عادي لا اوعى في اي شوفوا احنا هنجيب اعظم واحد في البشر بعد المسيح على طول بس المقدمه بتاعت تعريفه ايه بطاقته ايه انسان يوحنا المعمدان هيبقى الكلام عنه دلوقتي يوحنا المعمدان ده اعظم انسان بشهاده المسيح لكن يوحنا المعمدان فرقه عن اللي قبله غير محدود ليه قبل كده كنا بنتكلم عن الكلمه الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء وفيه كانت الحياه وكل ده لكن اللي جاي ده مهما كان عظمته هو إنسان كان إنسان مرسل من الله هو ده بقى اللي قال عليه رسول الله اسمه يوحنا طبعا يوحنا دي كانت تسمية غريبة شوية اللي حكى لنا قصتها مين معلمنا لوقا حكى لنا قصة التسمية دي يوحنا يو يعني الله وحنا يعني حنان هي العبري والعربي متقاربين في حاجات فالله الحنان دي كانت تسمية غريبة عن الأذن اليهودية ليه؟ الودن اليهودية تعرف الله القوي الله المنتقم الله الجبار من, من مثل الله الله المخلص لكن الله الحنان دي دلع ده مش بتاع يعني مش واخدين عليه اليهود عشان كده لما زكريا حب يكتب اسمه قالوا له محدش عندنا اتسمى بالاسم ده قبل كده ده جديد الاسم ده جديد علينا يعني ولكن هو جديد علينا لأنه مقدمة لعهد جديد يبدو فيه أكثر ما يبدو حنان الله فاهمين الفكرة؟ فكان يوحنا يتقدم الطريق أمام المسيح حتى باسمه يعني حتى اسمه عنوانه كده بيشاور على اللي هيحصل أن حنان الله افتقد الإنسان حتى أتى إلينا في عالمنا ليحمل همومنا ويحمل صليبنا ويموت عنا كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا جاء للشهادة أقف عند الشهادة دي إنجيل يوحنا بيتكلم باستفاضة عن كلمة اسمها الشهادة والشهادة الحقيقة في الأصل بتاعتنا مش بتاعت غيرنا الكلمة دي بتاعتنا احنا أصلها الكتاب لكن الشهادة هتلاحظوا انها تتلخص في كلمتين يوحنا كل يعني شوية هتلاقوا عشرات من المرات يقول انا بشهد ودي الشهادة الصحيحة الشهادة الصحيحة ايه ان المسيح هو الاله الحقيقي الذي اتى الى العالم ليخلص الإنسان هذه جوهر الشهادة اللي تحولت في عرفنا إلى اسم إيه دلوقتي قانون الإيمان هي نفس الشهادة دي مع مر العصور اتحطت في صيغة اسمها قانون الإيمان لكن هي في الأصل الشهادة الشهادة يعني أن تقف وتشهد أن المسيح هو الله تروح فيها رقبتك مش مهم أنت كده داخل سما مش مهم هي في الأصل القصة كلها كده فعشان كده تلاحظ أول ما قال يوحنا شغلته إيه يوحنا ده جاي يعمل إيه جاي يشهد جاء للشهادة هيشهد لمين ده لسه المسيح ما جاش لسه ما جاتش سيرة انه تجسد يشهد للنور وطلع النور اللوغوس فالنور موجود بس مش شايفينه فعشان يشوفوه هيتجسد لكن يوحنا سبق وجه عشان يتكلم عن هذا النور الحقيقي اللي موجود في العالم والناس مش شايفاه اللي هو اللوغوس المسيح قبل تجسده ولكي يراه الناس عيانا سيتجسد واضحة الفكرة وده اللي هيقولها بعد كده انه كان النور الحقيقي الذي ينير لكل انسان في العالم كان في العالم والعالم كون به ولم يعرفه العالم وعشان العالم ما عرفوش هيحصل ايه الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجد واضحة اللي هيحصل بعد كده نكتفي بهذا القدر نختار آية تالي كلها تتحفظ بقى انتوا تحفظوا حتة حتة من انجيل يوحنا عشان كلكم تاخدوا جوائز بعد شهرين لما نخلص اربع اصحاحات اللي حفظ منهم الاربعة هياخد جايزة آه نحفظ والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه نقولها مع بعض والنور يضيء في الظلمة والظلمة آه في بعض الأسئلة اللاهوتية زي مثلا المسيح كان بيكلم مين في الصلاة هنخليها لما نغوط شوية في إنجيل يوحنا لأن هنتعرض تمام للحتت دي يعني كده كده في صلاة كاملة في يوحنا 17 فلازم هنقول طبعا إيه العلاقة بين الأب والابن وكده ده في واحد كاتب لي سؤال باليوناني دي حاجة جميلة خالص صح قوي حتة انه الكلمة كان اله مش الله لما بيقول وكان الكلمة الله هي في الدقة في التعبير اليوناني كان الكلمة إلها بس لو اتقالت كده في العربي تلخبط برضه ليه؟ يبقى الكلمة إله من ضمن كذا إله فهمنا؟ عشان كده العربي يحتار كلمة الله ما تسعفوش وكلمة إله ما تسعفوش وعشان كده أنا برد على حضرتك هنا ترجمة إلها خطر جدا وغلط لأنها تعني انه اله من ضمن الالهه ماشي والله برضو ما فيهاش دقة قوي لانها ممكن تلغي الاقنومية آه شوية تنبيهات في قداس يوم الجمعة يوم ستة عشرة مش الجمعة دي اللي بعدها كل سنة وانتم طيبين النهاردة وبكرة وبعده عيد الصليب وفي صيام أربع وجمعة بس